بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين احنا وصلنا لنص قصة أستير هلخص لكم اللي فات القصة ابتدت بملك فارسي وثني اسمه أحشاويرش وفي يوم شرب خمرة كتير واستدعى وشتي زوجته الجميلة عشان يعرضها قدام الناس هي مرضتش تخرج فأشاروا عليه ان هو يمشيها ويتجوز واحدة جديدة وكان ترتيب ربنا كان النصيب ان استير توصل للملك للملك ولما استير وصلت وبقت الملكة كان ابن عمها اللي مسؤول عنها مردخاي كان دايما بيقعد على باب الملك وكان هو زي ابوها الروحي وكان بينصحها وفي وقت اكتشف ان في مؤامرة على الملك احشاويروش ولما بلغ عن المؤامرة اعدموا الاثنين وزراء اللي كانوا اصحاب المؤامرة ومردخاي وجد نعمة في عينين الملك واداله شوية هدايا وسابه على باب الملك ظهر بقى هامان رئيس الوزراء او الرجل الثاني وكان بيتغاظ جدا من مردخاي لانه كل ما يدخل القصر مردخاي ما يرضاش يسجد لي ولما سألوا ليه بتعمل كده قال لهم أنا يهودي ما بسجدش غير لربنا فهامان اتغاظ جدا من مردخاي وقرر انه يخلص منه ومش يخلص منه بس يخلص من كل اليهود اللي في العالم وقعد مع الملك وأقنعه ان اليهود دول ناس متعبين ومشتتين في الأرض ولهم قوانينهم وسنانهم الخاصة ولازم نخلص منهم عشان ما يهددوش سلام العالم وأصدر منشور وختمه على أنه في, الش... في اليوم 13 من الشهر ال 12 يعدموا اليهود في كل البلاد اللي في العالم لما مردخاي سمع الخبر لبس المسوح والرماد وقعد في طلع في نص البلد وصرخ صرخة مرة وأصبح في صيام ونوح في كل بلد يوصلها الخبر من اليهود أستير بعتت لمردخاي تقول له إيه الحكاية فبعت لها يقول لها في مؤامرة على شعب الله و... وانت لازم تدخلي للملك تحاولي ترجعيه عن قرار قالت له انت عارف ان محدش يقدر يدخل للملك لان اللي يدخل يعدم ان ما كانش استدعاه فرد عليها وقال لها لازم تدخلي لانك لو ما دخلتيش ربنا هينجينا بطريقة تانية اما انت فمش هيبقى لك نصيب في الخلاص وانت ممكن تهلكي لكن ربنا مش هيسيب شعبه يهلك فأستير سمعت الكلام وقالت له أنا عاوزاكم تصوموا وتصلوا عشاني ثلاث أيام وأنا والبنات اللي معايا هنصلي ونصوم ثلاث أيام وفي آخر الثلاث أيام هروح للملك وإن هلكت هلكت يعني أنا مستعد أموت من أجل ربنا ففي تتمة سفر أستير يعني في التتم في التكملة اللي مش في إيدينا جت صلاة نص جزء من صلاة مردخاي وجزء من صلاة أستير فاسمعوا الصلاة قال فيها إيه أما مردخاي فتضرع إلى الرب متذكرا جميع أعماله وقال اللهم أيها الرب الملك القادر على الكل إذ كل شيء في طاعتك وليس من يقاوم مشيئتك إذا هممت بنجاة إسرائيل أنت صنعت السماء والأرض وكل ما تحت السماوات أنت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك أغلب الصلوات اللي جت في الكتاب المقدس دايما في الأول في مقدمة تأملية في الله نفسه تلاحظوا كده حتى في القداس قبل ما نطلب أي طلبات نقعد نتأمل الأول في صفات الله ليه؟ ما هو على أساس الصفات ده أنا هطلب ليه؟ لأن هنا بيقول له أنت قادر على كل شيء وأنت كل حاجة بتتحرك بأمرك فمش كتير عليك لما نقول لك نجي شعبك لأن كل حاجة في إيديك فالتأمل في صفات الله يدي للصلاة عمق ويدي للصلاة يعني يثبت الإيمان لأن الواحد بيقول له يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان قبل ما تطلب أي طلبات أو قدوس قدوس قدوس وتبتدي تتأمل في صفات ربنا ده يخليك لما تيجي تطلب يعني عندك ثقة انه اكيد طلباتك مستجابة وطلباتك مهما كانت برضو مش هتكلف ربنا حاجة أنت صنعت السماء والأرض وكل ما تحت السماوات أنت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك أنت تعرف كل شيء وتعلم أني لا تكبرا ولا احتقارا ولا رغبة في شيء من الكرامة فعلت هذا أني لم أسجد لهامان العاتي ما تنسوش أن مردخاي حاسس برضه بشوية ذنب ليه؟ لأنه عارف أن هامان أصدر المنشور ده كله عشان متغاظ منه ما هو الهمان ايه علاقته باليهود هو همان كل العداوة بينه وبين مردخاي فلأن مردخاي مرضاش يسجد له طلع منشور بإعدامه وإعدام كل اليهود فمردخاي برضو حاسس أنه تسبب دون قصد في المؤامرة اللي على اليهود دي كلها وفي المصيبة دي فبيقول ربنا أنت عارف أن أنا ما عملتش كده عن كبرياء لا تكبرا ولا احتقارا يعني أنا ما احتقرتوش ولا عن كبرياء أنا رفضت أسجد ولا رغبة في شيء من الكرامة ولا حبيت يعني الناس تقول أيوة الوحيد اللي ما بيوطيش فاهمين ازاي الحاجات دي ما جاتش في بالي خلي بالكم مردخاي إنسان نقي فعلا لا كان بيدور على كرامة ولا كبر نفس ولا احتقار لهمان مفيش عداوة بجواه قلبه نقي فإني مستعد أن أقبل حتى آثار قدميه ده مردخاي بيقول عن طيب نفس لأجل نجاة إسرائيل يعني يا رب لو انت عاوزني ابوس تراب رجليه ابوس تراب رجليه لو ده اللي هينجي شعبك ولكن خفت ان احول كرامة الهي الى انسان انا عملت كده عشان كرامتك انت يا رب انا مرضتش ابدا واحد ياخد كرامتك واحد يسجد لي غيرك فخفت ان احول كرامة الهي الى انسان ان كان عليا انا ابوس تراب رجلي ما تفرقش معايا لكن انا مرضاش اسجد ابدا لاني لما بسجد لانسان بهينك طبعا الكلام ده غالي عند ربنا معناه صدق في المحبة وصدق في الإيمان وتواضع مش كبرياء وأعبد أحدا سوى إليه فالآن أيها الرب الملك إله إبراهيم ارحم شعبك لأن أعداءنا يطلبون أن يهلكونا ويستأصلوا ميراثك الآية دي تنفع شعار لسفر أستير أيها الرب الملك إله إبراهيم ارحم شعبك لأن أعداءنا يطلبون أن يهلكونا ويستأصلوا ميراثك لا تهمل نصيبك الذي افتديته لك من مصر يعني احنا نصيبك يا رب وانت فدتنا طبعا هو كان بيتكلم بالنسبة لشعب اليهود الفداء كان بالنسبة لهم امتى مصر عبور البحر والفصح هو ده الفداء اللي في حياة شعب الله احنا الفداء بتاعنا قد افتديتم لا بفضة ولا بذهب لكن بدم غالي فهو شوفوا بقى قد كده يعني بيقول له يا رب شعبك اللي فديته من مصر ده ما تسيبوش طب امال احنا نقول ايه على اولادنا بقى شعبك اللي فديته بدمك مش معقول ده نصيبك يا رب ما يروحش منك لا تهمل نصيبك الذي افتديته لك من مصر كلمة جميلة ممكن الواحد يقولها لربنا عن كل واحد من ولاده وعن كل شخص بعيد وعن كل كنيسة تعبانة وعن كل خدمة متعسرة لا تهمل نصيبك الذي افتديته انت يا رب فديته واشتريته لا تهمل نصيبك واستجب لتضرعي واعطف على نصيبك وميراثك وحول حزننا فرحا لنحيا ونسبح اسمك أيها الرب ولا تسدد أفواه المرنمين لك يعني اسمع صلاتي وتحنن علينا عشان تتحول الحزن إلى فرح وما يتقطع لناش عادة التسبيح يعني كأن حياتهم تسبيح والمصيبة دي جاية تضيع التسبيح من حياتهم فما تسددش أفواه المرنمين عارفين لما نيجي في سهرة كهكية كده ونقول تعيشوا وتسبحوا فاهمين ازاي يعني يبقى الواحد حاسس ايه حاجة حلوة قوي ربنا يديمها علينا كل سنة وكل يوم تعيش وتصلي تعيش وتسبح فهنا بيقول له ما ما لا تسدد أفواه المرنمين لك وكذلك جميع إسرائيل بروح واحد وتضرع واحد صرخوا إلى الرب من أجل أن الموت أشرف عليهم يقينا ده قرار إعدام بلا رجعة فده هلاك جماعي وهنا يبان قيمة القصة بتاعت أستير قصة أس- أستير تساوي بالظبط قصة خلاصنا إزاي إن في قرار بهلاك كل شعب الله الشيطان عامل مؤامرة عشان يهلك أولاد الله وهي دي المؤامرة اللي عايشة في حياتنا كل يوم إزاي ربنا يحول المؤامرة إلى نصرة والحزن إلى فرح هو ده اللي احنا هنشوفه دي صلاة مردخاي نشوف صلاة أستير وأن أستير الملكة أيضا دي برضو في التتمة صفحة أصحاح 14 في تكملة أستير التجأت إلى الرب خوفا من الخطر المشرف فخلعت ثياب الملك ولبست ثيابا للحزن والبكاء وعوض الأطياب المختلفة ألقت على رأسها رمادا وزبلا وذللت جسدها بالصوم وجميع المواضع التي كانت تفرح فيها من قبل ملأتها من نتاف شعر رأسها طبعا دي يعني مش لازم نعمل الحاجات دي بالحرف لكن لكن على الأقل هي مدرسة التذلل والنسك ربنا يفرق معاه لما يلاقي الإنسان مكسور قصاده بيصوم بحرقة بيصلي بحرارة حول ال- ال- الراحة إلى تعب وحول الضحك إلى نوح الحاجات دي بتهز السما خالص الحاجات دي تهز السما فعلا لما الكنيسة كلها تصوم بحرارة كده ولما الشخص آه، يعني يسجد لربنا من قلبه آه، لازم ربنا يستجيب فهي رفضت كل أنواع الملك الأرضي ولبست بقى ثياب البهدلة الرماد والزبل الزبل ده يعني بتاع الحمام ده يعني نوع من التذلل والبهدلة والفقر وذللت جسدها بالصوم وكل المواضع اللي كانت يعني بقى الفخفخة كلها وال والغنى كله بقى مليان من يعني شعر راسها من نتاف شعر راسها آم، مش مقصود غالبا بتشد شعرها لكن من الصوم الشديد ساعات الجسم يضعف فممكن الشعر ينزل لكن يعني على الأقل في نوع من التعبير الواضح قدام ربنا عن التذلل وكانت تتضرع إلى الرب إله إسرائيل طبعا ما تنسوش إن دي ملكة فبعيد عليها قوي التذلل ده كله يعني الكلام ده بيعمله شخص عادي أو عادي ما نزلش كتير لكن دي بالنسبة لها نزلت كتير قوي من يعني إنهم كانوا يشيلوها شيل ودلوقتي هي بقت على الأرض خالص أيها الرب الذي هو وحده ملكنا أعني أنا المنقطعة التي ليس لها معين سواك برضو من التعبيرات اللي تهيألي يعني بتعجب ربنا أنا ملياش غيرك يا رب التي ليس لي ليس لها معين سواك المنقطعة هنا يعني مقطوعة من كل الناس يعني هنا بالذلل بتقول له أنا ليا لا ليا أب ولا أم وحتى مردخاي بعيد عني وأنا ملياش حد فأنا إنسانة منقطعة ليس لها معين سواك الكلام ده بي- لازم نتعلمه عشان نحرك السما فأي فإن خطري بين يدي يعني أنا شايفة المو- الموت جاي ولقد سمعت من أبي أنك أيها الرب اتخذت إسرائيل من جميع الأمم تربية تمام أبوها اللي مات زمان وهي طفلة لحق يقول لها كلمتين حلوين قال لها احنا ربنا اختارنا دونا عن كل الشعوب عشان نبقى بتوعه فما تنسيش دي احنا لينا ده اللي عند ربنا غير كل الناس انك ايها الرب اتخذت اسرائيل من جميع الامم واباءنا من جميع اسلافهم الاقدمين لتحوزهم ميراثا ابديا وصنعت معهم كما قلت يعني انت اخترتنا من زمان وابوي علمني كده إنا قد أخطأنا أمامك ولذلك أسلمتنا إلى أيدي أعدائنا من أجمل الحاجات أو المشاعر اللي فيها تواضع تغلب السما برضو إن مع كل مشكلة الواحد يقول قدام ربنا أنا إيه أنا أستاهل أنا رب خاطئ أنا السبب شوفوا احنا ساعات نصلي نقول له ليه يا رب تعمل كده فينا مش كفاية السبي اللي احنا فيه مش كفاية الذل مش كفاية أورشليم في آخر الدنيا مهدومة طب ادينا بنصلي وتوبنا وعرفنا ليه بتعمل فينا ده كله مفيش كلام زي كده عند الناس القديسين إنما مهما الدنيا شدت نقول له يا رب إحنا نستاهل إحنا أخطأنا وقد أسلمتنا ليد أعدائنا يعني إحنا نستاهل كل اللي بيحصل لنا لأن عبدنا آلهتهم جالنا وقت عبدنا آلهتهم في وقت طبعا كانوا كده وأنت عادل أيها الرب يعني أنت مش غلطان في حاجة احنا كان علينا كشعب يهودي كلنا نستاهل الفناء لأننا مشينا وراء آلهتهم في وقت والآن لم يكفهم أنهم استعبدون عبودية شاقة جدا بل بما أنهم يعزون قوة أيديهم يعزون قوة أيديهم إلى أوثانهم يحاولون أن ينقضوا مواعيدك كان في حركة موسى بيعملها يعني فيها حكمة كده لما يلاقي الشعب مزعج ومتعب وما ما يقدرش يقول له عشان شعبك فكان عاوز يقول له يا رب اعمل حاجة ومش لاقي أي حجة يتحجج بيها فكان يقول له بص الشعب وحش وأنا وحش لكن أقول لك حاجة أنت لو سبت الشعب ده يهلك الأوثان والوثنيين يقولوا إيه شعب ربنا اتغلب فاعمل لأجل اسمك يعني كرامة اسمك ما تنزلش الأرض كان علينا ما نستهلف إن كان علينا احنا كمسيحيين الحقيقة برضه ما نستهلف لكن من أجل الاسم اللي احنا شايلينه ربنا بيشتغل مش لأننا قديسين ولا أبرار لا لأن اسم المسيح ده غالي أوي فاحنا ساعات نقول له ليس لنا يا رب لكن من أجل اسمك الذي دعي علينا لكن إن كان علينا احنا نستاهل كل اللي إجرالنا لأننا مش عايشين كما يجب لكن اعمل من أجل اسمك لحسن يفتكروا البعد إن الشياطين أقوى منك أو إن الأوثان أقوى منك أو إنك أنت تخليت عن شعبك دي ما تجيش أبدا فهي قالت نفس المعنى قالت له يا رب مش بس لم يكفوا أنهم استعبدونا عبودية شاقة جدا لكن لأنهم بيعزوا قوة أيديهم لأوثانهم المصيبة الأكبر أن هم بيعتبروا كل إنجازاتهم ينسبوها للأوثان فهنا لما هيبيدوا اليهود هيقولوا الأوثان غلبوا ربنا والأوثان الوثنيين غلبوا اليهود فهي بقى ايه كأنها زنقت ربنا يعني قالت له بس الموضوع مش بتاعنا بقى الموضوع بتاعك انت يعني مش معقول الشيطان يغلبك وطبعا الشاطر اللي يقول لربنا دايما كده يا رب انا ابنك انا ما استاهلش انا وحش بس بص انا اسمي مسيحي وانا ملزوق لك وتبعك فما يصحش الشيطان يغلبك يعني انا بينكم انتوا الاتنين وانا غلبان لكن كده تسيبه يغلبك طب انت تغلبه بقى يحاولون أن ينقضوا مواعيدك ويمحوا ميراثك ويسدوا أفواه المسبحين لك برضو يبدو الحكاية دي كانت شغلاهم مردخاي وأستير أن يا رب ما تسمحش أن التسبيح يقف أبدا عندنا دعوة حلوة يدعيها الكاهن وهو بيقفل ستر الهيكل يقول له افتح اجعل يا رب أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام وإلى آخر كل الزمان وهو بيقفل الهيكل لأن هو بيفرح وهو بيفتح الهيكل فلما يقفل الهيكل يعني زي ما تقوله يقلق كده فالقلق ده يخليه يقول له يا رب اجعل أبواب بيتك مفتوحة على الدوام وإلى آخر كل الزمان يعني ما تتقفلش أبدا فهي نفس الفكر أفواه المسبحين لا تغلق تسمحش بيها دي أبدا ويطفئوا مجد هيكلك ومذبحك هي عمالة يعني تحرك ربنا ليفتحوا أفواه الأمم فيسبحوا لقوة الأوثان في الآخر بقى الشياطين بقى هي اللي هتكسب ويسبحوها بقى ويمجدوا ملكا بشريا إلى الأبد يعني يروح مجدك أنت يا رب للجدع الأحشويرش ده أو همام لا تسلم أيها الرب صولجانك إلى من ليسوا بشيء لئلا يضحكوا من هلاكنا طبعا الكلام ده مبني على إيمان قوي هي فاهمة ربنا كويس وعارفاه وشايفاه واضح يعني ما هياش مضطربة وقلقانة ومنزعجة ومنهارة وهقابل الملك ازاي وهدخله ازاي وهيقبل كلامي ازاي وقفت كل الأفكار دي كلها وتحولت لصلاة أكتر حاجة تعالج القلق إنك تحول أفكار القلق إلى صلاة الحاجة اللي قلقاك حكي فيها مع ربنا بدل ما تسيب أفكارك تدور وتدور وتدور وتغلبك وت... وتنكد عليك ومش هتطلع منها بحاجة حاول كل ده صلاة لا تسلم أيها الرب صولجانك إلى من ليسوا بشيء لئلا يضحكوا من هلاكا ولكن أردد مشورتهم عليهم واهلك الذي ابتدأ يشدد علينا الشيطان ده اللي بيشد علينا ده اهلكه اذكرنا يا رب واستعلن لنا في وقت ضنكنا كلام كله فيه تذلل وحلو ارحمنا واذكرنا واستعلن لنا في وقت ضنكنا وهبني ثقة أيها الرب ملك الآلهة وملك كل قدرة اديني ثقة هي عاوزة ثقة في نفسها بقى هبني ثقة يعني أنا مش عارفة أدخل له إزاي الملك ده كانت حاجة صعبة أوي يدخلوا له يعني فاديني ثقة عشان أقدر أقف وأدافع عن الشعب كله لأنها متوقعة بعد يومين هتموت ده اللي متوقعها ألقي في فمي كلاما مرصفا يعني كلاما كده حكيما بحضرة ذاك الأسد يعني لما أدخل عند الأسد اديني كلام طبعا الأسد اللي هو أحشاويرش يعني كان من ألقابه الأسد شيطان وحول قلبه إلى بغض عدونا برضو من الآيات الجميلة أو الصلوات الجميلة ليه؟ لأن شوفوا دلوقتي همان ملأ قلبه بكراهية اليهود طب يعني بقت صعبة جدا هتتغير ازاي قلب أحشاويروش من بغضة اليهود شعب الله إلى حب اليهود يعني ما خلاص هو اللي سبق أكل النبأ وملأ قلبه خلاص ببغضة اليهود حول قلبه إلى بغض عدونا همان ده أقرب واحد ليه ازاي بقى أحشاويروش يكره همان دي عاوزة معجزة لكي يهلك هو وسائر المتواطئين معه وإيانا فانقذنا بيدك وأعني أنا التي لا معون لها سواك أيها الرب العالم بكل شيء تعرف كل حاجة وعارف أنه ملياش حد فساعدني أنا غلبانة وصغيرة أنت أنك تعلم أني أبغض مجد الظالمين وأكره مضجع القلف وجميع الغرباء يعني أنت عارف يا رب أنا ملياش في الشغلانة دي أنا ملياش في الزينة وملياش في مجد الظالمين وملياش في الحاجات الجسدية أنا مش عايشة معاهم أنا مش في الدنيا بتاعتهم أنا مش مزاجي في, في, في الدنيا فأنت عارف أن أنا مش بتاعت المجد بتاعهم ده وأنت عالم بضرورتي وأني أكره سمة أبهتي يا سلام على الكلمة دي تصوروا لما تلبس التاج واللبس بقى بتاع الملكة تبقى كارهة نفسها طبعا أي بنت تتمنى المنظر ده لكن أستير تقول أنت عارف يا رب ده بقى اللي جوه قلبها احنا بنسمعه في الوحي أنا أكره سمة أبهتي أنا عندي ألبس المسوح والرماد أبقى مبسوطة أكتر لكن ألبس العز بتاع الدنيا ده ببقى خايف وببقى متشأمة ومش مرتاح أصل سمة الأبهة دي بتاعة الهالكين بتاعة الشيطان شوفوا لما يعني بنت تكون متربية في روحانية لما يجيبوا لها فستان غالي بس مش بتاع ربنا تبقى مش طايقة نفسها مش تبقى مبسوطة ومتتباهى لابسة فستان بألف جنيه لا تبقى مش طايقة نفسها انت عارف يا رب انا بكره سمة أبهتي انا ما احبش المنظرة الفارغة ومجدي التي أحملها على رأسي أيام بروزي وأمقتها كفرصة الطامس ولا أحملها في أيام قراري يعني إيه يعني أنا اللقاءات الرسمية دي والأبهة بتبقى تقيلة على قلبي زي يعني آآ آآ يعني وقت السيدة لما يكون عندها الطمس يعني بتبقى متضايقة ومنزعج ومش حاجة كده مش مريحاها وأني لم آكل على مائدة هامان هامان كان بيعمل ولائم هي ما كانتش بتشارك أبدا ولا لذست بوليمة الملك ولم أشرب خمر السكب برضو واضح أن أستير إنسانة متدينة ملهاش في الخمر والحاجات ولم أفرح أنا أمتك منذ نقلت إلى هنا إلا, لي إلى اليوم إلا بك أيها الرب إله إبراهيم ست عظيمة لما تقول له أنا ما فرحتش في يوم وأنا ملكة إلا بيك هي عندها أسباب الفرح كله اللي الناس كلها تتمناه إن كان غنى إن كان مركز إن كان سلطة إن كان عبيد وجواري إن كان دي ملكة العالم في وقتها مرات أحشاويرش ملك العالم فعندها كل أسباب الفرح اللي العالم كله يتمناه قالت له أنت عارف إن أنا ما فرحتش في يوم إلا بيك كلمة غالية قوي عند ربنا لما ربنا يسمع حد من بناته يقول له رب ملياش فرح بالدنيا كلها فرحتي بيك انت وقفة الصلاة هي فرحتي قعدة الإنجيل هي فرحتي يوم الخدمة هو فرحتي لا أكل يفرحني ولا لبس يفرحني ولا فلوس تفرحني أنا لا أفرح إلا بك طبعا ده ربنا يعني يبقى لازم يستجيب طبعا أيها الرب إله إبراهيم كان ربنا دايما اسمه إله إبراهيم لأن إبراهيم ده أغلى واحد في العهد القديم فكانوا يلقبوه دايما إله إبراهيم مصحاوي يعني. الإله القدير على الجميع فاستجب لأصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك ونجينا من أيدي الأسمة وانقذني من مخافتي يعني هي خايف ما نقدرش ننكر كده لكن بتقول له استجيب لأصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك مين اللي ملهمش رجاء كل اليهود برضو ده معناه حلو لما ربنا هيستجيب كل واحد منهم هينسب الاستجابة عارفين لمين لصلوات التاني ولصلوات الشعب محدش فيهم يقول اصل انا صليت صلوة لا ما عندهمش التفكير ده خالص لا مردخاي ولا استير ولا الشعب محدش ده هم هيحسوا انه الشعب البسيط اللي صام وصلى ده اللي ربنا استجابه يعني حتى لما ربنا يستجيب اوعى تفتكر ان انت اللي صليت لا عشان كده في ناس كده بسيطة تقول ايه صلوات العذر صلوات القديسين يعني ايه يعني يا عم احنا غلابة لا ده في غيرنا بيصلي كتير وصلاتهم قوية تهز السما كلها طبعا كل واحد منهم صلاته قوية وتهز السما مردخاي على أستير على الكنيسة اصحاح خمسة وفي اليوم الثالث جه اليوم بقى خلصوا ثلاث أيام صيام وصلاة جه اليوم الثالث وطبعا أول ما تسمعوا كلمة الثالث تفتكروا إيه القيامة على طول إحنا عندنا متبرمجين أي سيرة للثالث ننبسط في الثالث لازم نفرح أي ثالث في اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك طبعا خلي بالكم انها يا عيني هفتانة ثلاث ايام ما بتاكلش ما بتشربش وصلوات حارة وقاعدة على الارض ما بتنامش يعني مذلولة فايه لبست العز بقى لكن هي من جوه على اخرها والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت هي داخلة من المدخل وعارفه يعني ايه يا صابت يا خابت يا عمل كده يا عمل كده فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه أول استجابة للصار ده مش شغل بقى بشر أول ما شافها ما قالش إيه اللي جابها لا على طول شد نالت نعمة في عينيه على طول افتكر ورفع الصليب بتاعه الصولجان بتاعه شاور عليه فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده فدنت أستير ولمست رأس القضيب كان ده طقس الاستدعاء يعني يعني يمد القضيب بتاعه فالشخص يجي ايه يلمسه يعني ياخد بركته يعني ده إله أصله أحشاوير في نظرهم كده وطبعا نفس فكرة الصليب فقال لها الملك مالك يا أستير الملكة وما هي طلبتك إلى نصف المملكة تعطى لك ده واضح بقى ان النعمة شدت حيلها قوي على طول كده احنا لسه ما قلناش حاجة على طول الراجل بيقول لها عاوزة ايه اطلبي نص المملكة فقالت أستير إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له طب هي ما قالتش ليه دايما ده سؤال بيحيرني الحقيقة ومش عارف له إجابة لأن مش موجودة في النص إجابة قد تكون حكمة عشان يعني تكتبوا أكتر وأكتر هي خلي بالكم الليلة دي بالذات هتتغير شكل الدنيا كلها فأكيد اللي حصل ده كان تدبير إلهي لأنها لو طلبت في الوقت ده ما كانش هيستجاب الطلب ده في الليلة دي هيحصل تغييرات غريبة جدا قبل ما تطلب الطلب بسبب الصلاة فالصلاة اديتها حكمة تطلب حاجة هي يمكن ما حسبتهاش قالت له تعالوا كلوا عندي طبعا هي كده قطعت نص الشوط مجرد انها لم تعدم كده عرفت ان ربنا ابتدى يشتغل وبعدين كلمة نص المملكة لا ده شغل ربنا هتيجي انت وهامان قال لها قوي فقال الملك اسرعوا بهامان ليفعل كلام استير خلي بالكم الكلمة دي ليها دالة هاتوا ليفعل كلام استير يعني هاتوا هامان بسرعة عشان نسمع كلام استير يبقى استير كبر استير كبرت قوي وهامان ابتدى يصغر اهو ماشية صح كان دايما الدنيا كلها بتسمع لهامان دلوقتي هاتوا هامان بسرعة عشان نعمل اللي استير عاوزاه فأتى الملك وهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير فقال الملك لأستير عند شرب الخمر ما هو سؤالك فيعطى لك وما هي طلبتك إلى نصف المملكة تقضى فأجابت أستير وقالت إن سؤالي وطلبتي إن وجدت نعمة في عيني الملك وإذا حسن عند الملك أن يعطى سؤالي وتقضى طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهما وغدا أفعل حسب أمر الملك بكرة كمان تهيألي إنها مش قادرة تتكلم لسه لكن عندها إيمان وثقة أن رب ربنا لازم يشتغل فهي قد تكون بتأجل إما بتردد بضعف إيمان وقد يكون مستنية حاجة من ربنا لكن هي قالت له طب بكرة تيجوا وهقول بكرة أستير بقى لو لو إنسان عادية نص المملكة ولا شعبها شعبها ما يجيبش نص المملكة هي مش بتفكر خالص في ملك الدنيا لا هي شعبها ده شعب الله يعني مملكة ايه لا ده شعب الله دي حاجة تاني حتى لو ما يجيبوش واحد على عشرة من المملكة لكن دول بتوع ربنا فهي تفديهم بأي تم فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب مش دريان ولكن لما رأى هامان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له امتلأ هامان غيظا على مردخاي يعني راجع بقى على بيت الملك وداخل كالعادة ومردخاي ولا بيعبره فطبعا شاط مع انه طالع من استير عزمها هو والملك فيعني حتى استير عارفة قيمته الرجل الثاني في المملكة ومش واخد باله ان هي في مؤامرة بقى تاني وتجلد هامان ودخل بيته وأرسل فاستحضر أحبائه وزرش زوجته وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه ما هللت وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك دايما كده الإنسان الجزداني يلم الناس ويقعد يكلمهم عن إنجازاته وعن فخره وعن عدد عياله وعن مركزه وهو مش دريان انه يعني خلاص كلها ساعات وقال هامان حتى ان استير الملكة لم تدخل, لم تدخل مع الملك الى الوليمة التي عملتها الا اياي وانا غدا ايضا ندعو اليها مع الملك وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما ارى مردخاي اليهودي كلكم ومردخاي ده كوم اول ما بشوفه اه لانه الشر ما يستحملش الخير على فكرة الشيطان ما يستحملش يشوف واحد كويس يعني الشيطان يبقى الدنيا كلها ضلمة والبلاد كلها عايش فيها الشر واحد بس بيصلي لربنا واخدها جد ينكد على الشيطان ويضايقه جدا ويبقى مش مستحمله واحد زي ايليا بس يجنن الشيطان خالص مع ان الدنيا كلها بتعبد اوثان لكن ايليا مش مش مهديه ابدا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك فقالت له ذرش زوجته وكل أحبائه فليعملوا خشبة ارتفاعها خمسون ذراع وفي الصباح قل للملك أن يصلبوا مردخاي عليها قالت انت كل يوم بقى هتقعد ما تخلص بكرة الصبح هي طبعا حكمت على جوزها كده بكرة الصبح ما يتصلب كفاية كفاية مضايقة منه احنا هنستنى لما يموت مع اليهود خلي بالكم هو المفروض يموت مع اليهود يوم 13 12 لا بكرة الصبح نصلبه هي شغلانة انت معاك الختم خلص ثم ادخل مع الملكة الى الوليمة فرح يعني اعمل الصليب وجهزه عشان تروح نفسيتك مرتاح فعمل الصليب واخدين بالكم هيوضب الصليب تمام لغاية بعد الظهر يروح على العشاء فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب في تلك الليلة هي الليلة دي اللي بنصلي لها بقالنا شوية طار نوم الملك أقل حاجة طبعا الملك ما نامش خالص لأنه ربنا الليلة دي لازم هيعمل حاجة بقى فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرأت أمام الملك جابوا اليوميات الدايري بتاعته دي بقى فوجد مكتوبا ما أخبر به ما أخبر به مردخاي عن بخسان وترشخصي الملك حارسي الباب اللذين طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشوير وهو بيراجع بقى السنين اللي فاتت عمال يقرأ فلقى القصة بتاعت الاثنين الوزراء اللي عملوا المؤامرة وكانوا هيموتوه مردخاي بلغ عنهم فقال الملك أية كرامة وعظمة عملت لمردخاي هو اتقال في التتمة ان ادوله شوية هدايا وقالوا له اقعد على باب الملك على طول يعني كان في مكافأة بس لما قرا تاني القصة قال ايه ده ده الراجل ده فداني الراجل ده يعني انقذني من الموت ازاي انا ما كفئتوش كما يجب فقال غلمان الملك للذين يخدمونه لم يعمل معه شيء يعني هو في نظرهم اللي اتعمل ده بصراحة ولا حاجة ولا حاجة طبعا مكافأة الواحد أنقذ الملك من الموت فقال الملك من في الدار وكان هامان قد دخل طبعا بقى كل حاجة محسوبة بالصمت بقى شغل ربنا بقى فكان هامان داخل عشان معاه طلب ايه الطلب يصلب مردخاي فمعاه الطلب كان هامان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له فقال غلمان الملك له هو ذا هامان وقف في الدار فقال الملك ليدخل ولما دخل هامان قال له الملك ما هو اللي يسبق هنا لو هامان اتكلم كان قدم الطلب لكن المرة دي الملك هو اللي مستعجل فقال الملك ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرم قل لي يا هامان لو أنا عاوز أكرم واحد فقال هامان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني تكبر قلبك قد خدعك آه الغرور يعمي قال يعني هيكرم مين أكثر مني فقال بقى اللي نفسه فيه كله كله فقال هامان للملك إن الرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الحاجات اللي مزغلل عينه من زمان الذي يلبسه الملك وبالفرس الذي يركبه الملك وبتاج الملك وهو ده هو عاوز يخلص من الملك من بدر الذي يوضع على رأسه ده شغل الشيطان الشيطان عاوز ياخد مكان ربنا بس على مين ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه ويركبونه على الفرس في ساحة المدينة وينادون قدامه هكذا يصنع للرجل الذي يصر الملك بأن يكرمه هو اللي اختار لنفسه فقال الملك لهامان أسرع وخذ اللبس والفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك لا يسقط شيء من جميع ما قلته هحاسبك على اللي قلته طبعا يا عيني كان لازم يجي له heart attack اه, آه سكت على طول فأخذ هامان اللبس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في ساحة المدينة ونادى يعني هو اللي مشي قصاد قدامه هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بأن يكرمه طبعا مردخاي لما حصل معاه القصة دي على طول اكيد حس خلاص ده شغل ربنا بقى ان همان يمشي قصادي كده يزفني لا لا ده مش شغل بشر ابدا لما الشيطان هو اللي يشهد لي واخدين بالكم لا لا ده يعني ده شغل الصلاة على طول وأما هامان فأسرع إلى بيته نائحا هامان طبعا كانت نفسيته ومغطى الرأس مدلد الراس في عيني ومكسور وقص هامان على برش زوجته وجميع أحبائه كل ما أصابه شوفوا الليلة اللي قبلهم كان بيقول لهم ايه عشان لهم أنا عندي وعندي وعندي بس مردخاي الليلة دي راجع زافف مردخاي كان بيزف فقال له حكماؤه اللي مضيعينه وزرش زوجته إذا كان مردخاي الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه بل تسقط قدامه سقوطا الناس دي عارفة يعني ايه شغل ربنا صدقوني الناس البعيدة عارفة لما الموازين تتقلب وربنا يمد ايده كله ياخد خطوة لورا عارفين يعني ايه ربنا ابتدى يشتغل قالوا له بدل مردخاي رجعت قدامه كده يبقى انت هتقع خالص تسقط سقوطا دي ملهاش حل بدل انت صغرت قدام مردخاي يبقى ده مش شغلك ده شغل ربنا انت كده ضعت ادي الحكمة اللي كانوا بيقولوا له اعمل وسوي وهدي اعصابك واعمل له الصليب وفيما هم يكلمونه وصل خصيان الملك اللي استدعى واسرعوا للاتيان بهامان الى الوليمة التي عملتها استير والبقية